التوفيق والعون والمدد ثم القبول حديث عن رسالة تعليم الإمام الشهيد حسن البنا رضي الله عنه يعني من الممكن الحديث عن رسالة التعليم في محاور ثلاثة الحديث إجمالا عن أركان البيعة وترتيبها طبقا لما رتبها الإمام ثم الحديث عن الأصول العشرين في بيان ركن الفهم مع باقي الأركان ثم أخيرا الواجبات الملحقة برسالة التعليم 38 واجب يحتاج إلى شرح أقول وبالله التوفيق أسى البنا رضي الله عنه رجل يكتب ما يعمل ويعمل ما يقول عمله قوله وكتابته كلها شيء واحد مؤمن بفكرة عايش مشروع حياته مشروع جنته مشروع أمن به وأوقف عمره عليه ده حتى البنا البنا رضي الله عنه ربنا سبحانه وتعالى جعله حجة على المسلمين في هذا العصر الحديث ان انسان بلا جماعة عمل جماعة انسان تربى في عالم اسلامي غاب عنه الاسلام ولكنه يستجيب ويدعو يعمل بالاسلام ويدعو الى العمل بالاسلام ربنا حباه بفطنة وذكاء وعلم بحيث أصبح على إحاطة تامة بالإسلام بالمفهوم الصحيح كما كان في السلف الصالح من أهل السنة والجماعة ثم بتاريخ الإسلام وتطبيقه ثم على وعي تام بمشاريع أعداء الإسلام لحرب الإسلام والمسلمين الصراع بين الإسلام وأهله وبين الكفر وأهله قائم إلى يوم الدين لأن منذ إبليس عليه اللعنة عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون اديني فرصة قال إنك من المنظرين تحدث وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم إبليس يعرف تماما الطريق المستقيم ولا يقف إلا لأهل الطريق المستقيم ودي أمارة وعلامة لما بنجد كل القوى الدنيوية الظالمة محبة للدنيا إنها تقف أمام الإخوان المسلمين دي أمارة وعلامة على صحة طريق الإخوان ودعوة الإخوان حتى البنا بهذا عرف قوانين الصراع المستخدمة من الكفر وأهل وقوانين الصراع الواجب اتباعها واتخاذها من أهل الله أولياء الله عباد الرحمن اللي ربنا جعلهم كتيبة تقف أمام أعدائه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا عدوي وعدوكم من هذه السنن اللي استنبطها واستخرجها وعاشها حسن البنا انتهى الى ان الاسلام غير مطبق في بلاد المسلمين اعداء الاسلام تمكنوا من ازاحة نظام الاسلام ومعظم ما في الاسلام من قوة ازاحوه من بلاد المسلمين وتربى المسلمون وتربى النشء في محضن غير إسلامي في ثقافة وفي حضارة وفي سياسة وفي تعليم وفي ثقافة وفي غير هذا من الوسائل غير إسلامية فأنتج أجيال في بلاد المسلمين ينتمون بأسمائهم وبطاقاتهم الشخصية إلى الإسلام وهم أبعد الناس عن الإسلام وأترك الناس لفروض الإسلام وإن كان بيصموا بيصلوا ويصوموا ويقيم بعض الشعائر التعبدية ولكن لا يطبقون الإسلام ولا يعرفون من الإسلام كثيرا فأصبحت أجيال تنتمي إلى الإسلام ومفرغة من مضمون الإسلام مفرغة من مضمون الإسلام يبقى الإسلام غايب من بلاد المسلمين والمسلمون مفرغون من مضمون الإسلام وأقاموا طبعا حكومات وأنظمة و... وعروس وجيوش تحمي هذه العروس أقاموها لكي تتم خطتهم للقضاء على الإسلام وأهله لكي إن هم يجعلوا ضمان استمرارية غيبة الإسلام وعدم قيام الإسلام والتنبه للإسلام فهم هذا حسن البنا وعرف أن هذا موجود وأن الفكرة الغربية الفكرة المادية الكفرية دي يعني بقت هي مشروع حياة المسلمين وإن المسلمون اعتمدوا منهج غير منهج الله وسيطر عليه الفكرة الغربية فبدأ ينادي ينادي كما نادى بعض الأفراد قبله بضرورة الرجوع إلى الإسلام واتباع منهج الإسلام وأن تصبح المرجعية للإسلام نادى بها غيره ولكنه مجرد نداء ذهب في الهواء لكن حسن البنا طبق حسن البنا طبق تطبيق صحيح انتهى إلى وجود جماعة وانتشار الجماعة وفكرة الجماعة التي هي تعمل لاستعادة الإسلام حسن البنا مصاحب دين ولا يملك الدين لله والدين كامل والدين محفوظ إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون لكن حسن البنا بيدعو إلى العودة إلى الدين بيدعو المسلمين إلى الرجوع وتبقى مرجعيتهم في الحياة كل الحياة منهج شامل الحياة الإسلام وبيبدأ بنفسه ويدعو غيره فبدأ البداية الصحيحة انه بدأ يتربى على الإسلام ومفاهيم الإسلام ويربي على الإسلام الصحيح ومفاهيم الإسلام الصحيح ويجعل في كل مرجعيته في الحياة في العقيدة في الشعائر التعبدية في السلوكيات في المعاملات في القيم في المبادئ في الأنظمة في كل شيء مصدره الكتاب والسنة كما فهمه سلفنا الصالح رضي الله عنه من أهل السنة والجماعة وبدأت هذه الفكرة تنتشر فانحصر مشروع الفكر الغربي الحضارة الغربية والسيطرة وابتدى تتسع هذا الفهم ويعتمد عند أصحابه ممن قبلوا هذه الفكرة وعملوا لها فابتدى تيار إسلامي جديد طلب جديد طلب جماهيري طلب شعبي طلب عامة المسلمين ان هم عاوزين يرجعوا للإسلام وان لابد ان احنا نحكم فينا شرع الله ولابد ان احنا نربي على منهج الله عز وجل هذه تسمى دعوة الإخوان يدعون إلى الإسلام بخصائص الإسلام من عالمية وشمولية وتربية و... إن خصائص الإسلام هي خصائص دعوة الإخوان لأن الإخوان ما جابوش دين جديد لكن يدعو إلى الإسلام الصحيح إذا إحنا أصحاب فكرة إسلامية أصحاب دعوة إسلامية ما إحناش أصحاب دين ولا نملك إحنا أصحاب فكرة يعني إيه إخوان مسلمين عاوزين نف... يعني إيه إخوان مسلمين حد سألك سؤال يعني أنتوا عايزين إيه وأنتوا مين إحنا مسلمين عاوزين نطبق الإسلام احنا بندعو نفسنا وندعو غيرنا الى تطبيق الاسلام واستعادة الاسلام وان حياتنا كلها تبقى لله ادي فكرتنا فكرتنا اسلامية صميمة احنا اصحاب دعوة الى هذا فاحنا اصحاب دعوة اسمها دعوة الاخوان المسلمين دعوة المسلمين في كل مكان وفي كل زمان الى الرجوع الى الاسلام واداء فرائض الاسلام وعقائد الإسلام وشعائر التعبدية في الإسلام ومعاملات الإسلام والاحتكام إلى شرع الله عز وجل في شمولية الحياة هذه فكرة حسن بنا حسن بنا بيدعو الناس العامة ويوجه خطاباته ورسائله وكتاباته ودعوته إلى عامة المسلمين ثم له توجيه خاص إلى اللي اعتمدوا الفكره واللي وهبوا حياتهم وأوقفوها لهذه الفكرة مع اسمه الصف من الإخوان المسلمين اسمهم الإخوان المسلمين اللي عاوز ينضم إليهم في كتيبة الدعوة كتيبة الإيمان الكتيبة الخضراء في هذا العصر يبقى هلم إليه بيوجه لهم حسن البنا خطاب خاص في رسالة تعليم لهؤلاء خاصة وجه هذا الكلام وبيعتبرها تعليمات مش مجرد توجيهات تعليمات تنفذ تعليمات تنفذ فبيبدأها بعد المقدمة يقول بيعات أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها الفهم الإخلاص العمل الجهاد التضحية الطاعة الثبات التجرد الأخوة الثقة بالترتيب ده هنقولها تاني وهنشرحها واحدة واحدة وده موضوعنا النهاردة ان هتبقى مقدمة للرسالة اللي هي أركان البيعة العشرة يعني ايه أركان يعني ايه بيعة وليه عشرة وهل مرتبين ولا لا هو ده اللي احنا عايزين نتوصل اليه أركان بيعتنا عشرة البيعة لله فيه بيع وشره بنص القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الله رب العالمين وبين عباد المؤمنين على أن يبيعوا أنفسهم وحياتهم ويوقفوها طاعة لله عز وجل مقابل أن يدخلهم الجنة ويملكهم الجنة ملوك أبد الأباد في جوار عرش جنة سقفها عرش الرحمن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق اتفاق وبيعة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله على ماذا على إن إحنا نوقف حياتنا كل حياتنا بمحتوى عمرنا في سبيل الله على مراد الله إن نصبح الإنسان لا يملك من أمر نفسه شيئا يجعل أمره كله لله لأن لله الأمر من قبل ومن بعد وإليه يرجع الأمر كله يقول سيدنا نبي عليه ليس لك من الأمر شيء ربنا بيده مقاليد كل شيء مالك الملك يملك الدنيا والآخرة مصائر الخلق والعباد جميعا أرزقهم أعمرهم أقدرهم ما من شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما بكم من نعمة فمن الله وإليه يرجع الأمر كله له مقاليد السماوات والأرض هذا الإله العظيم مالك الملك وخالق الخلق إن خلق الخلق وخلق لهم هذه المقدرات ليعبدوه ليعبدوه فجاء عدو الله وعدوهم إبليس وأطاعوا أي عبدوه لأن أطاع العباد وكفروا بالله رب العالمين هذا الملك لله لله ملك السماوات والأرض استولوا عليه واستعبدوا العباد استعبدوا العباد يبقى اللي مطلوب ان احنا نرجع ما لله لله نجعل الدنيا لله بما فيها ونجعل العباد عبي- عباد لله حددها واعلنها وبينها عبد صالح من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعي بن عامر قال انما ابتعثنا الله لنخرج من شاء من من عبادة الدنيا من عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة العباد لله استعبدهم غير الله الدنيا لله ملكها الكفار ولم يجعلوها لله باختصار يا أخوات ربنا قال لأوليائه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولنا من بعدهم هذه الدنيا ملكي والخلق عبيدي أعدائي وأعدائكم إبليس وأعوانه حزب الشيطان أهل الدنيا أهل الكفر جعلوا الدنيا لهم وليست لله والخلق ظلموهم واستعبدوهم فالأمر الإلهي يقول خذوا الدنيا منهم خذوا الدنيا من اليهود والنصارى والمسلمين اجعلوها لي لا تتركوا الدنيا بأموالها وأقدارها وسلطانها لهؤلاء الكفرة أنا خلقتهم عبيد لي وعباد لي وخلقت لهم هذه الدنيا سخرتها لهم فأخذوها وكفروا بي ده الحال بين عبادي وبيني فانقذوا الخلق منه اجعلهم عبيد لي هذه هي مهمة الدعوة هذه مهمة النبي أكرمه الصحابة هذه مهمة الإخوان المسلمين هذه المهمة اللي بينا حتى البنا وعاش لها ونحن ندعو الله أن نعيش لها ونخلص فيها ونثبت عليها حتى نلقى الله عز وجل هذه الدنيا عايزين نجعلها لله الخلق عايزين نجعلهم عبيد لله ونعادي أعداء الله عز وجل اللي بيعادوا رب العالمين هذه هي مهمة الإخوان المسلمين أن نخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة دي اسمها دعوة هذا محتوى الدعوة هذه هي المهمة هذه هي المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني جعلها في رقابنا وهيسألنا عنها وقفوهم إنهم مسؤولون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين هذه الفكرة يا أخوات بوضوح إحنا عبيد لله وجنود لله في نفس الوقت إحنا نطبق الإسلام ونعلم الناس الإسلام ونعادي أعداء الإسلام وهذا ثمن الجنة وهذا ثمن الجنة ان نقوم بهذا الدور يدخلنا ربنا في رحمته في الدنيا والآخرة يعطينا ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة يصلح لنا بالنا وحياتنا ويسرها لنا ويبارك لنا فيها ثم يدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض سقفها عرش الرحمن إلى الأبد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما أحسن هذا الجزاء وما أصدق الله في وعوده إن الله لا يخلف المعاد فاصبر إن وعد الله حق اللي يفعل هذا اللي يروض نفسه ويخزي حياته ومحتوى عمره لهذه الفكرة لهذه الدعوة لهذه الفريضة يبقى من الإخوان المسلمين ويبقى من الدعاة ويبقى بايع الله على ذلك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إذا البيعة مش كلام بيني وبينك ولا بين حد وحد ده البيعة مع الله الصدق في البيعة مع الله إن قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن تجعلي حياتك لله ولرب العالمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت صلى الله عليه وسلم وأنا أول مسلمين أنت مع النبي عليه الصلاة قدوتك النبي عليه الصلاة أمرت بهذا فاستقم كما أمرت اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذه هي فكرة الإخوان المسلمين يا جماعة هذه هي دعوة الإخوان المسلمين تحتاج إلى صادقين إلى حريصين على الآخرة على الجنة مؤمنين بالله وبرسوله وبالملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر مؤمنين أنهم سيسألون وأن ربنا خلقهم وهيسألهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يعني السؤال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم هنسأل متى هنقول يوم القيامة القيامة تبدأ من مات قامت قيامته والموت يأتي فجأة أعد للسؤال جواب والجواب أن يكون صحيح هتسألي في القبر من ربك مدينة عملت ايه في الجيب يا الرسول رسول قدوتنا بتقولوها كده الله غيثنا بتقولوها كده الجاه سبيلنا الموت سبيلنا اسمه امينة اين الصدق في هذا يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أمال إيه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الصبر كأنهم بنيان مرسول هتسألي في القبر عن عمرك وعن شبابك طاقاتك وعن مالك وعن علمك عملت ايه ان ما كانش حياتك جاوبت على كده بصحيح بالفعل مش هتعرف تجاوب يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره في القبر اللي هيثبتك ربنا يعني ايه هينطقك تقول ربي الله دين الاسلام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت عرفت القران علمت القران وعملته به تقول صدقت عبده صدقت عبدته افتحوا لها بابا الى الجنه وفرشوا لها فرشا الى الجنه الحديث كلها كده اذا ده احنا هنسال في الحال مش لسه يوم القيامه انت مستعده تقابل ربنا مستعده لو سالك تلاقي الاجابه دي هل حياتك فعلا هي الاجابه دي انا ارجو يا اخواتي مش بندرسه الثلث التعليم احنا بنذكره بعض فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين انقذي نفسك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودوها الناس والحجارة الحقي قبل ما تلحقيش تخيلي يا أختي كل واحدة فيكم تتخيل لو وقفها ربنا قدامها وسألها هتقول له عملت إيه في الدنيا؟ ربيت العيال؟ أنا كنت خلقت كده؟ بنيت بيت؟ وما خلقت الجن والانس الا يعبدون فين طاعتي فين ديني فين اوامري ونهائي انا كنت خلقكم ليه لكده المقابلة بين الجنة والثمن والثمن هو محتوى عمرك دنيتك حياتك كلها ثمن لهناك دنيتك من اولها لاخرها ثمن لهناك ملكيش هنا حاجه دي مملكة ربنا وانت عبدة في مملكة ربنا مالكيش فيها حاجة هتسألي دي امانات مديها لك تعمليه بيها حسب امره ومراده لا بيتك بتاعك ولا جسمك بتاعك ولا اولادك بتوعك ولا جوزك بتوعك ولا حاجة ابدا كل ده بتاع ربنا ملك السماوات والارض وانت يملكك ربنا ويملكك ما فاوعى الشيطان يجي يقول لك تعالى املك اشتغل هنا ومستقبلك هنا وسيب هناك وخليك تنسى هناك انت جاي هنا عشان هناك قوا انفسكم واهليكم نارا وخذوها الناس والحجاره مستقبلك من هناك هيبدا في القبر ادي ثمن الجنه وادي فهم البيعه ان ربنا جابنا وبيختبرنا في مملكته واحنا عبيد له وقول لنا انتوا مالكمش حاجه هنا انتوا اجركم هناك انما توفون اجركم يوم القيامه فاعبدي ربنا خليكي عبد ربنا في مملكه ربنا ما تطمعيش في حاجه فيها مش بتاعتك مالي وللدنيا الدنيا ملعونه ملعومه فيها مش بتاعتك الشيطان اللي بيضحك عليكي فاهم ان دي بيتك طب حسبيه ليه لما ويتك ولادك حسبوهم ليه وتدخل القبر لوحدك هتفر منهم يوم القيامه ليه لا انت ما كنتش فاهم انت جاي هنا ليه انت جاي تعبدي هنا وحسبيها ولا قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم كما بداكم تعودون الحياه الحياه الحياه هناك مش هنا الحياة الآخرة الآخرة هي الحياة اللي ملهاش نهاية في نعيمها وجمالها وكمالها وحسنها وبقائها هنا ماشي مش بتاعتك مش مخلوقة لا انت مخلوقة لهناك طب تعملي ايه حسن بنا قال في أرض عشر حاجات تعمليها عشر صفات تتعقفي بيها عاوزة تعرفي ماشية صح ماشية صح شارع الجنة صح عقد الجنة ده صحيح ولا باطل ما هي بيعة بس مع ربنا ما هي شروة تشتري الجنة ما هو تمن لازم تسدديه اسمها أركان البيعة أركان البيعة عشرة ليه سماها أركان في الفقه يا أخوات زي ما نقولوا أركان الصلاة أركان الصوم أركان الحج أركان عقد البيع أركان عقد الإيجار ركن الشيء جزء من ماهيته لا يقوم إلا به لا يمكن أبدا تصح الصلاة إلا ما تأوفي أركانها كلها لو عملتي جميع الاركان وسبت ركن واحد يبقى الصلاه باطله اذا لازم تجتمع كلها عشان تصح الصلاه لازم تعمل الاركان كلها كذلك البيعه لازم تتحقق فيك الصفات العشره دي كلها والا ما تصحش بيعتك احذري انتبهي خذوا حذركم مش لانك بتعملي حاجه فاهمه عملت كل حاجه ابدا قيسي نفسك في دعوتك وفي حياتك انت ماشية على العشرة دول ولا لا العشرة دول متحققين ولا لا عشان كده نسميها اركان يعني ما كانش العشرة يبقوا موجودين يبقى البيع مستحيل مقياس مقياس لصحة ضمانك ان شاء الله الجنه اول ركن الفهم الفهم فهم ايه فهم الاسلام فهم العبودية فهم الصراع بين الحق والباطل فهم العقيدة فهم الاخلاق فهم المعاملات فهم شمولية الاسلام للحياة الفهم ده مش شيء ربنا ما خلقناش وسابنا الخالق صاحب الصنعة عامل لها كتالوج عامل لها برنامج ما تشتغلش الا بيه تفسد لو ما مشيتش عليه نظام ربنا ده لازم نفهمه عشان نعيش بيه والا حياتنا تبقى مش صحيحه وعبوديتنا مش صحيحه لازم الفهم اولا عشان كده بدأ بالفهم الفهم فهم ايه فهم الدين فما كلكم انصار السنه بيقولوا الكتاب والسنه والجماعه الشرعيه بتقول الكتاب والسنه والسلفيين يقولوا الكتاب والسنه ولا احنا عاوزين نعرف فهم مين يوم حتى البنا يقول لنا فهم السلف الصالح اهل السنه والجماعه احنا بندعو له دعوتنا دعوه سلفيه دعوتنا دعوه ايه؟ يعني ايه دعوه سلفيه افهموها كويس سلفيه دي القرون الثلاثه الأولى اللي بدأت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة والتابعين واللي بعدهم دي زكاها حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بدأت بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة دول يبقوا إيه اسمهم السلف الصالح من أهل السنة والجماعة فهموا الإسلام صحيح أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام طبقوه في أيام النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين اللي بعدهم واللي بعديهم فهم صحيح وتطبيق سليم والنبي عليه الصلاه والسلام يزكاهم قال دول خير القرون ضمانا عشان يبقى فهمنا صحيح وتطبيقنا صحيح نعمله ايه نشوفوهم هما كان فهموهم ايه ونطبقهم ازاي عاوزين نعمله زيهم نرجعوا الاسلام زي اللي كانوا عليه ادي معنى دعوتنا السلفيه يعني دعوتنا للناس الى الاسلام اللي فهمه وبفهم اهل السنه والجماعه وبتطبيق اهل السنه والجماعه عشان نضمنوا ان النبي عليه الصلاه هو اللي قال هو ده الصح فهمتوا يعني ايه دعوتنا سلفيه وفهمتوا يعني ايه السلفيه مش مذهب مش امام مش كتاب ده الاسلام وتطبيقه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام والقرون الثلاثه هم دول اللي فهموا واخدوا عن النبي عليه الصلاه والسلام ودول اللي طبقوا تطبيق الصحيح وعشان كده احنا كاخوان احنا اللي دعوتنا دعوة السلف لان احنا لا بندعو لمذهب واحد ولا بندعو لامام واحد ولا بندعو لكتاب واحد احنا بندعو المسلمين كل المسلمين الى الرجوع الى الاسلام بكل مذاهبه بعقيدته الصحيحة اللي لم يختلفوا فيها بقواعده واصوله وفروعه وقيمه وسلوكياته وادابه بمناهجه كلها احنا اصحاب دعوه مش اصحاب الدين ولا بنتحيز للمذهب ولا الواحد ولا بتاع احنا بنتحيز للمبدا للفكره الفكره الاسلاميه هي دي اللي احنا بندعو لها اذا لما حد يجي يقول السلفيه كتاب او مذهب او امام يبقى مش فاهم السلفيه يعني ويبقى ده ضيق الواسع وده ما فهمش الشموليه في المذاهب والفقه والحياه وده ما عرفش يرجع الى السلف الصالح اللي هو بيدعي ان هو بيرجع له السلف الصالح كان الامام الشافعي والامام مالك والائمه كلهم مش امام واحد فقه الائمه كلهم مش فقه واحد عقيدتهم واحده فانا عشان كده بنبدا بالفهم بنبدا بالفهم طيب كان المفروض نقوله نبداه بالاخلاص الترتيب مقصود مهم جدا كان في العادة نقول والله طب لما نبدأ نبدأ بالإخلاص لكن ده بدأ بالفهم ليه لأن فيه ناس مخلصين مش فاهمين بيعملوا مشاكل كتير طيب هل يكتفى بالفهم بس ده احنا عندنا ناس علماء فاهمة كويس قوي ومش مخلصين وبيخربوا الدين وبي... وبيقفوا ضد الظلمة اللي واقفين ضد الدين بيقفوا معاهم اذا لازم الفهم لكن يلزمه ايه إخلاص والإخلاص يلزمه الفهم يلزمه الفهم هنلاقي ليه هي أركان لأنها محتاجة لبعضها كلها ما ينفعش ح- حاجة نسيبها عشان كده سماها أركان ولكن مش يجتمع العشرة ما ينفعش فهم من غير إخلاص وما ينفعش إخلاص من غير فهم الإخلاص يعني إيه؟ الإخلاص أنت تعرف نفسك يا ربنا يهديك خير. الإخلاص اسمه الاحتساب لأن احنا هنلاقي عايزين نفهم الإخلاص عايزين نفهم التجرد إيه الفرق بينهم الإخلاص اسمه إيه؟ يعني إيه احتساب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ايمانا مصدقا ان في جنه ونار في حساب في دين في رب في اله في رسول في كتاب في ملائكه ايمان يبقى ايمان تصديق ووعد ربنا واحتساب عايز الاجر عايز الحساب هناك يوم الدين مش عايز حاجه هنا عايز ايه هناك عايز ربنا اهو ده اسمه اخلاص اسمه احتساب ايمانا واحتسابا اهو احنا بقى عايزين فهم الاسلام عشان هناك عشان هناك مخلصين لله رب العالمين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين طيب الاخلاص والفهم لوحديهم ما يعملوش حاجه ما يعملوش حاجه ليه لأن أصل الفهم والإخلاص ده ثمرة في ثمرة من غير شجرة في شجرة من غير ما حد يزرعها ويتعهدها يقوم حسن البنا يقول لنا العمل العمل بالفهم مع الإخلاص يقول العمل ثمرة العلم والإخلاص العلم يعني الفهم ثمرة العلم والإخلاص لو عندنا فهم ومخلصين وما نعملش لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله تقولون قل لا تبرونكم كنتم صادقين لا ما هو لما ربنا طلب مننا البيعة قال ان الله اشترى مننا انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يعملوا ايه؟ يفهموا وي- وي- وي- وبس وينو لا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون عمل وقل اعملوا امن وعمل الصالحات يبقى لا يمكن ينفع فهم واخلاص من غير عمل يبقى ده ركن ضروري لكن اي عمل لازم يكون عمل مخلص على فهم يسموه مخلص واعي اخلاص واعي عمل باخلاص وواعي فاهم بيعمل ايه على فهم الاسلام مش اي عمل اسمه عمل صالح يبقى العلم اللي هو الفهم ده انبنى عليه عمل صالح لا يكون العلم صحيح الا اذا انبنى عليه عمل صالح يقولوا العلم النافع ما ينبني عليه عمل صالح وده اللي بقى لكن علم ما ينبنيش عليه عمل ما يبقاش علم نافع ولا ده عمل صالح يبقى لابد من العمل عشان كده روح والعمل يستلزم الاثنين اللي قبليه ما ينفعش لوحده ايضا لكن ما هو العمل حتى البنا يقول لنا بقى عمل مرتب مراتب العمل سبعة العمل اللي مقصود بالبيعة ايه هو السعادة في الاسلام الغيب ينجبوه اللي اخذوه منا رجعوه اللي خدوه لهم بتاع ربنا خليه لربنا فيبقى احنا بنعمل عمل اللي هو يحقق البيعه عمل منظم عمل مرتب مراتب العمل سبعة ايه هي اللي غيبوه هنرجعوه واول المفقود اول المطلوب قاعدة احفظوها كده اول المفقود هو أول المطلوب عشان كده فيها ترتيب السبعة اللي مطلوبة ده هي ايه يكون الدين كله لله الخلق كلهم يكونوا عبيد لله الدنيا كلها تبقى ملك الله وتمشي بنظام الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله على كراهة ولو كره المشركون ولو كره الكافرون مش هيسلموا إلا ب... إلا على كراهة وعدوا لهم واستطعتم من قوة ترهبون به عدو الله ورسوله فيعمل ايه يقول لنا اول ما فقد في الحياة الاسلامية الفرد المسلم الشخصية اللي فاهمة الاسلام وتقف ضد اعداء الاسلام اللي تطبق الاسلام وتنشره اللي هي على الدنيا دي فقدت مش موجودة بقوا غساء كغساء السيل عايزين رجعوا الشخصية الاسلامية تاني ذكر او انثى عاوزين مضمونه اللي فرغ يرجع عقيدة وعبادة سلوك معاملة قيم مبادئ نظام عاوزين نربي الرجل والمرأة الصغير والكبير نربيهم التربية الصحيحة على الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق ومعاملات دي اسمه الفرد المسلم أو الهدف وهو ده اللي هيعمل الأهداف اللي جاية كلها هيعمل لنا البيت المسلم ذكر وأنثى وهنعرفه يعني ايه بتفصيل بعد كده ويعمل لنا ايه تاني هيعمل لنا المجتمع الراشد ويعمل لنا ايه تاني هيخلصنا من كل سلطان اجنبي تحرير الوطن من كل سلطان اجنبي يعمل لنا ايه خامس حكومة تحكم بشرع الله في كل بقاع الارض الاسلامية حكومة في كل اقليم اسلامي تعمل ايه كمان تجمع القوى الاسلامية حكومات وشعوب وتعمل منهم اتحاد اسمه الخلافة الاسلامية وايه كمان تجعل الحياة كل الحياة لله اسمها استاذية العالم امريكا تبقى استاذية العالم الكفر يبقى استاذية العالم واحنا كمان نتبعهم حتى مش نبقى يعني مش أساتذة، لا ونبقى نتبعهم هذه هي البيعة وهذا هو العمل المطلوب عمل كبير جدا عشان انت تعملي وانا اعمل وكلنا نعمل وعمل مرتب على جماعة مجاهدة جماعة فاهمة جماعة مخلصة جماعة تبذل كل ما أعطاها الله تجعله لله تحقق البيعة اسمه ركن الجهاد بعد العمل اسمه ايه الجهاد أنا الجهاد ما هو كل واحد يستدعي يقول جهاد لا جهاد بالعمل اللي يحقق مطالب السبع ده يبقى جهاد شكله ايه ده يبقى اسمه جهاد اي بذل الجهد في اللغة جهاد يعني ايه بذل الجهد يعني ايه الجهد الوسع يعني ايه الوسع الطاقة يعني ايه كل ده بذل النفس والمال اللي احنا بعناها لربنا نبذلوها لربنا من اجل ده ربنا مش احنا بعناها عشان النفس والمال نبذلوها بقى يعني ايه نصدقه فيه نرجعوها لربنا ما نخليهاش لنفسنا يبقى ده اسمه ايه جهاد جهاد عملي مخلص فاهم لازم الجهاد ياخد اللي قبليه ياخد بقى جهاد ايه عمل مش بالكلام وعمل مبذول فيه اللي يحقق الاهداف دي وال- ومش, ومش لمطمع دنيوي عشان كده مخلص ومش بعقولنا ولا بورادنا لا ولا نظرية بشرية امال ايه طبقا للاسلام وفهم الاسلام وكما طبقه النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ده اسمه ايه ركن ايه الجهاد قبله ايه العمل والاخلاص والفهم دول كلهم يستلزمهم الجهاد ودول يحتاجوا الى الجهاد طيب اللي بعديه ايه تضحية طب ايه التضحية ايوه اصل انا من الممكن ان انا اجاهد بالكلام بس اجاهد بالعلم بس اجاهد بالوقت بس واخلي ليا حاجه اجاهد بجزء من اللي ليا والباقي لا جزء من مالي والباقي لا جزء من وقتي والباقي لا اجاهد في الاقتصاد واسيب العسكريه اجاهد في العسكريه واسيب التعليم أجاهد. لا جهاد جهاد بتضحيه تضحيه بايه بكل جهدي بكل عمل يحتاجه الاسلام بلا غرض الله غايتنا اخلاص مطابق للاسلام اسمه الفهم اذا مش هي تضحيه لازم تكون تضحيه جهاديه عمليه مخلصه وعيه ادي التضحيه مش هي تضحيه تضحيه بكل حياتك لانها مش بتاعتك بتاعت ربنا اللي يقول عليه مش انت بعت نفسك ومالك واستبقى لك حاجه اشترى من انفسهم واموالهم ساب لك حاجه اجرك تاخديه هناك انما تغفرن اجركم يوم القيامه انت هنا عبد انت هنا تشوف ربنا بيقول لك ايه اندبح اندبحي انسجن انسجني ابذلي ابذلي استحملي استحملي ادم في سبيل الله خلاص سبيلي عايز كده الصراع عايز كده الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مرحلا من تبعك منهم لا لأن جهنم منكم أجمعين في ناس رايحين لجهنم يروح يقول يكونوا من أصحابنا ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لكن الفئة الصادقة الفئة الفاهمة انها عارفة انها جنود لرب العالمين ربنا قادر يهدي الخلق اجمعين ربنا قوي وغالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون مفيش حد يغلب ربنا غالب على امره مش معجزين ما يعجزهوش بس قضى ربنا عشان يمتحني ويمتحنك عشان يمتحننا جميعا ان عاوز نغلبوهم بجنود الحق هم اللي يستردوا منهم نهدوهم بالهداه الحق لأن يهدي الله من اللي بيهدي الله بس بك بالصادقين باللي اختارهم ولقد اخترناهم على علم الله أعلم حيث يجعله رسالته وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون يغلبهم بنصره مش بيكم انتم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم امال احنا ايه احنا جنود اللي يقول لنا اعملوه اعملوه فربنا قادر يغلبهم وقادر يهديهم وقادر على كل شيء بس ربنا جعل الصراع عشان يميز الخبيث من الطيب يمحص الذين امنوا يتخذ شهداء يمحق الكافرين اذا ده حكمه بالغه ان يظل صراع وهيظل صراع الى يوم القيامه إلى يوم القيامة الجهاد ماضي إلى يوم القيامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه نبي الملحمة نبي الجهاد والحرب فالجهاد مش هينقضي الجهاد هيظل ما حدش يتصور ان هيفضل اعداء الاسلام يسيبونا لا ولو جمع رجعنا دولة الاسلام في مصر مش هيسيبونا ولو اقمنا الخلافة الاسلامية في الارض مش هيسيبونا الى يوم الدين لان قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين هو وجيشه هو وجنوده من الانس والجن احنا مالنا ربنا اللي عايز الدنيا صراع من اول يوم بدا قدم ادم على وجه الارض وقبل ان يبدا قال له ربه فقلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو شوفوا العداوه من قبل ما يجوا اعداء وهيظلوا اعداء وقلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع العين وهترجعوا له هيبقى فريق في الجنه وفريق في النار اذا احنا عايشين للصراع وتمن الجنه الصراع ام حسبتم تدخلوا الجنه ولم ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله وج- ولق- و- وج- و- وإذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت ده إنما أكرموا الصحابة وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لما المؤمنين شافوا الأحزاب وشافوا كل دي قالوا هذا معادنا الله ورسوله صح كده الجهاد كده البذل والتضحية كده أعداء الله كده وأولياء الله كده المنافقين قالوا معادنا الله ورسوله لا غرور احنا لما نلاقي الحكومات ولما الظالمين واقفين ضدنا وما بيسيبونوش صح كده هذا موعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله هذا ثمن الجنة لازم يبقى كده تفتكروش ان هم هيسكتوا ولا احنا هنسكتوا ده صراع جهاد هنفر من المعركة هنخذل ال- ال- ال- يعني ال- المسلمين لا عشان كده التضحية روح تضحية جهادية عملية مخلصة واعية فعلا الخمسة دول كلهم جهاد كبير وأعمال عظيمة مش عايزة تنظم عشان نحقق الأهداف بنظام يوم لازم جماعة بين قوسين الطاعة ركن الطاعة يعني ركن الجماعة ولا هيطيعوا موت في جماعة يطيع مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ويقول لا جماعة بلا أمير ولا أمير بلا طاعة لازم الطاعة والطاعة دي يا جماعة عايزة وقفة كبيرة طاعة ايه طاعة التضحية طاعة ليه على التضحية طاعة ليه على الجهاد طاعة على العمل طاعة لله مخلصة طاعة فاهم احنا بنعمله ايه طاعة لله رب العالمين على بصيرة انا ومن اتبعني مش زي طاعتهم لحكامهم طاعة عمياء ويقولنا انتوا بتطيعوا بعض طاعة من غصين جدا ان احنا بنحب بعض ونطيع بعض ونثق ببعض الثلاث اركان ده هم غايظين اعداء الاسلام جدا جدا جدا وبيحاولوا ان هم ينخروا فيه الثقة القدام والجداد واللي مش وسطاء لا أبد. وايه تاني الاخوة بيسمعوا بعض ويسمعوا الطاعة اهي الطاعة والأخوة والثقة دول الأعمدة اللي تقام عليها الجماعة الصدادات اللي ما يقدروش يخترقوا الجماعة طول ما دي موجودة الطاعة أنا هقتصرها النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي فطرها حتى البدء ولا حد من المسلمين لما جه ياخد البيعة من الأنصار عشان بداية الإسلام قال عليكم بالطاعة في السمع عليكم بالطاعة في الإيه السمع والطاعة عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمقهى والعسر واليسر وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله الثاني عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله هشرحها لكم عليكم يعني فرض مفروض عليكم السمع والطاعة يعني ايه السمع قبول الأمر أدم لله أدم في سبيل البيعة والإسلام يبقى عليكم بالطاعة فرض عليكم الطاعة قبول الأمر اسمه سمع اتفق الأئمة جميعا على أن الإنسان إذا قال سمع الله لمن حمده يعني قبل الله ثناءه وحمده سمع يعني ايه قبل سمع يعني ايه قبل لما تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولا يعني ايه ربنا بقى قبل حمده فكلمة سمع معناها ايه قابل انا اقبل الامر ادم لله لان لا طاعة لمخلوق في معصية الايه الخالق وادم لله علي السمع فرض علي السمع انا عبد عند ربنا واللي جاب لي الامر رسول الله او رسول رسول الله خلاص يبقى انا عبد والامر جاري من عند الرب مش من عند الله لا ارى في الامر الا الله لان انا مخلص لله فانا بطيع الله فده يبقى اسمه ايه قبول الامر الطاعه يعني التنفيذ لان غيرنا قالوا سمعنا يعني قبلنا وما نفذوش غيروا بدلوا وقالوا سمعنا وعصينا لكن احنا ايه قالوا سمعنا ايه واطعنا الطاعه تنفيذ تاخد الامر بالتنفيذ طب يعني كده من غير لا ده انت عليك واجب ثاني عليك واجب النصيحة ادينا النصيحة لله ولرسوله ولعامة المؤمنين والخاصة ان انا لما يجي لي امر انصح او ينفع ما ينفعش عشان كيت وكيت لكن في النهاية افعل حاضر علي واجب التنفيذ وعلي واجب التنبيه واجب الاقتراح واجب النصيحة لكن في النهاية يلزم التنفيذ ادي معنى عليكم بالسمع وايه والطاعة طب ما هو لحد كده كفايه النبي عليه الصلاه والسلام لا يبين اكثر يفصل اكثر في السمع في المنشط والمكره والعسر واليسر ايه الاربعه دول اثنين يخصوا النفس واثنين يخصوا المال مش احنا بيعنا بالنفس والمال والله تعالى من انفسهم واموالهم المال يعني اللي براكي اللي تملكيه اللي انت الوسائل بتاعت الدنيا فكلها لازم تبقى لله فالنفس يخصها ايه المنشط والبكرة واللي خارج النفس اسمه ايه ال- اليسر والعسر طيب اللي داخل النفس ده ليه اصل لما يكون الامر موافي هواكي تطيعيه امر جوزك حتى كده اما يبقى مخالف يعني تخلصي منه تكرهي ان انت تعمليه الرأي رأيك اه ماشي حاجة مخالفة اه حاجة تتعب نفسك حاجة ت... آه، على غير مرادك لا مرادك ولا غير مرادك ادم امر عليكم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره اللي تنشط له النفس واللي تكرهه النفس والعسر واليسر في وقت الرخاء وقت الشدة في السجن وخارج السجن في الجواز وقبل الجواز في الصغر وفي الكبر في الغنى والفقر في الرياسة ولا في الجندية السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وايه كمان يا رسول الله بالكفاية كده لا ده لسه كمان ايه وعلى أثرة عليه الأثرة يعني ايه غير الإثار يعني ناس انت حقك ويتاخد منك ينفع انت اللي تشتغل الشغلة دي ويخلوا غيرك يشتغل انت تبقى قادرة ان انت تبقى تدير العمل لا يخلوك انت واحدة عادية ويخلوا واحدة تانية غيرك في كل مطالب الدعوة فيه لازم نتعلم اللي يدولنا حاضر سامعين بيه ونعمله وما يبقاش معنى هذا بقت ان انا ايه اه ده ما ينفعش ابو عبيده الجراح ده ما ينفعش خالد لا اسم- النبي عليه الصلاه والسلام يقول في حديث ثاني اسمعوا واطيعوا وان تامر عليكم عبد حبشي كان راسه زبيب اس- ملوش دخل ما تبصيش لنوعه ولا ولا ولا قدره ولا علمه لا هو كده هو مهمته دي خلاص يبقى استعمل انت في النهايه ما بتطيعش الراجل ما بتطيعش جوزك انت بتطيع ربنا ما بتطيعش اللي مسؤوله انت بتطيع ربنا ما بتطيعش المسؤول انت بتطيع ربنا الطاعه لله فما تبصيش للي جاب لك الامر ووصله لك الرسول اللي جايب لنا الامر يبقى الطاعه له ولا ربنا من يطع الرسول فقد اطاع الله بس هو جاب الامر بس من عند ربنا يبقى الطاعه اصلا لمين لربنا وخديها بقى كده من اطاع اميري فقد ايه اطاعني من اطاعني فقد اطاع الله يبقى على ايه اثرة عليه وعلى أ- كمان وعلى الا ننازع الامر اهله الامر اللي يجي من القيادة ومن الرئاسة ومن العمل ما انازعه ما اجدش في نفسي منازعة ولا اعتراض فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما تصوروا بقى الطاعة دي عايزة مجاهدة نفس طاعة كمان في ايه مش طاعة عادية ده طاعة في ال- في البذل والتضحية طاعة في جهاد طاعة في عمل طاعة في إخلاص طاعة دواء فهم الستة دول يا أخواتي صعبين على النفس لو ربنا رزقنا التوفيق والثبات وبقى فينا الست صفات دول وحققنا الست أركان دول هيسر لنا الأربعة التانيين معظمهم عطاء مفروض جهد معظمه هيبقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ده من العبد يحصل ايه بقى من الرب ليس من السبل من جاءني يمشي أتيته هروانا يجي لي توفيق وعون ومدد توفيق وعون ومدد اسمه الثبات والتجرد والوقوع والإخلاص. الثبات ده يعني الطاعة ما جبناها ب- بتاعتي عاوزات اللي تعالجيه تضحية بس تعالجيه لكن الثبات مش لوحدك يثبت الله الذين امنوا مش اي حد لا الذين امنوا عايز ربنا ده اهو ده جزاء من ربنا انك ثابته في الدعوه مستمره في الدعوه رغم اللي بيحصل لها ورغم اللي بيحصل لك اهو ده اسمه ثبات اسمه رباط في سبيل الله الثبات معناه في اللغه الدوام والاستمرار الثبات هو ايه استقرار وايه والدوام عليه طيب الدوام على ايه الستة اللي قبليها على طول ثبات على الطاعة ثبات على التضحية ثبات على الجهاد ثبات على العمل ثبات على الإخلاص ثبات على الفهم الفهم بتاعنا ده كل شوية نسيبه ونغيره أبدا ده ثوابت إن أنا ثبات في الجماعة أدخل الجماعة وأنا مقدم موظف وبعدين أستقيل يا جماعة حد يستقيل حد يستقيل من الإسلام من الجنة مش كافر اه بس مش مأدي دور ال- البيعة مش صادق في البيعة لازم نثبت على الفهم لازم نثبت على كل ال- ال- ال- ال- اللي فات او ده اسمه الثبات طيب التجرد يعني إيه التجرد بقى ما احنا عرفنا الاخلاص اللي هو الاحتساب عايز الاجر عند ربنا امال التجرد يعني ايه التجرد في الستة اللي فاتوا دول وفي اللي غيرهم متجردة لدعوتك لفكرتك لبيعتك يعني ايه متجردة مفيش حظ لك في الحياة الا الدعوة الله غيرك الرسول قدوتك الجهاد سبيلك الموت سبيل اتماما لك هذا هو التجرد انت متجردة للدعوة انت متجردة للدعوة احنا الاستاذ محمد العرايسي كان ينقل لنا كلمة يقول انا لو لو اتعورت والدم نزل على الارض هلاقي كده والله اكبر ولله الحمد معناها اصبح دمه وعواطفه وعقله وفكره للدعوة الله اكبر ولله الحمد متجرد ما ما ما خلاص ما ما ما- الجنة هي كده ما كانش انا استمر في دعوة ما كنتش ان انا اخلص لها مش هاخد الجنة ما وفدتش بالبيعة حسابي هيبقى تقيل فيبقى اذا ايه اسمه تجرد التجرد ده للفكر للدعوة عايشة بعواطفك مع الدعوة بغرايزك مع الدعوة بولادك مع الدعوة ببيتك مع الدعوة بعلمك مع الدعوة ب- ب- بكل حاجة الدعوة الدعوة الدعوة ديت هي ايه لحمك ودمك حياتك كلها هي كده الدعوة ده اسمه ايه متجردة في ثباتك متجردة في طاعتك متجردة في ايه خديها واحدة واحدة بقى اسمه ايه بقى التجرد عشان كده التجرد هو الاخلاص الاخلاص للاحتساب هناك عايز الاجر هناك التجرد للدعوة للفكر للعمل التجرد والثبات والكل ده يجي يقول لنا ركن الأخوة يعني ايه الأخوة يقول لنا ال- اللي هيبقوا عايزين صادقين لله سبحانه وتعالى دول لابد أن يكون بينهم تجرد في علاقتهم متجردين من الأغراض في تعاملهم بعضهم مع بعض ثابتين على الوفاء لمطالب الأخوة طيعين بعضهم لبعض طاعة يضحون من أجل إخوانهم والقصص ياما جدا يجاهدون من أجل إخوانهم مخلصين في اخوتهم فاهمين ايه معنى الاخوه وايه مطالب الاخوه اذا الاخوه ارقى يعني لا لا بعدها الا الثقه اللي قبلها كلها خدم لها مش الاخوه العاديه انما المؤمنون اخوه ان يحب احدكم احب لاخيه ما يحب لنفسه عادي لكن دي اخوه طريق اخوه جنه اخوه بيعه اخوه اخوه مسلمين لها نظام تاني ولها قصص لما ناخدوها بالتفصيل نقولوا قصص من ال- من الاخوه دي طيب اللي فيه التسعه دول كلهم بالله عليكم واحد فاهم الاسلام ومخلص لله مش عايز حاجه لنفسه ويعمل ليل ونهار بجهاد وتضحيه وطاعه لله ولرسوله ثابت متجرد له حظوظ اخوانه كلها عنده ما ينفعش قائد دي صفات القائد دي مقاييس القائد وكمال القائد التسعة اللي قبليه دول لما اجي اختار قائد هو فيه الصفات التسعة دول اللي فيه تسعة دول ما اشكش فيها يا جماعة ما اطيعهوش اللي فيه تسعة دول انا ما اشكش فيه عشان كده الثقة لازم تبقى في الآخر ثقة في أخوتهم في تجردهم في ثباتهم في طاعتهم لله في تضحيتهم في جهادهم في عملهم في الدعوة في إخلاصهم في فهمهم ده لازم يبقى لهم ثقة يبقى الثقة لازم عايزة اللي قبليها وما نثقش الا لما اذا كان فينا الصفات دي كما قلت الثقة هامة جدا لها تجمع كل اركان البيع عشان كده عاوزين يخلوهم ما يثقوش في بعض الاخوة هي لحمة العمل هي لحمة وسود النظام في الاخوان عاوزين يخلخلوه الطاعة هي ال- التنفيذ ضد اغراضهم عايزين عاوزين يوقفوها الطاعة والأخوة والثقة احرصوا عليها جدا نحرص على جميع الأركان لكن نبدأ بدي ونحرز النجاح فيها أولا آخر حاجة في الموضوع احنا اتفقنا ان لازم نجتمع العشرة حتى نصدر لازم أربي نفسي على الصفات العشرة دي أكون أنا كده اللي مش كامل عندي اكلمه وال- اكمله واللي ناقص اكمله واللي مش موجود اوجده مش لازم يكونوا كلهم باقدار واحده لكن لازم انشغل بيهم لما اربي نفسي ولا اربي غيري لازم اربي على العشره دي خريطة وشجرة التربية العشرة دول والعشرة اللي ناخدهم في الصفات الشخصية اللي اسمها صفات حركية والعشرة التانية اسمها صفات شخصية العشرين دول هم شجرة التربية في الجماعة الأغراض دي كلها الأمر الأخير لما أجي أختار حد يكون عنده الاستعداد للعشرة دول يكون في بعضهم وعنده الاستعداد للباقي ولكن أحذر إن بعض هذه الصفات إذا غلبت أخدع وأنسى حاجة فيهم أفقدها فلا تصح بيعتها ولا تصح في طريقها الأخت اللي هي ما فيهاش الاستعدادات العشرة تلاقي أخت تسمع كلامك جدا ومضحية بالفلوس وبالوقت وكل حاجة ومثقفة جدا تنبهر بيها تدخليها في الجماعة لكن اختبرت في الثقة في الأخوة في التجرب في الثبات في غيرها يقوم نقول احذروا غلبة بعض الصفات حتى لا تخفي العيوب الام- الانبهار ب- بالصفات الكده ده كريمة جدا مضحية جدا تسمع الكلام جدا اظن في واحدة كده ما انت خلاص خالص لكن آه، نسيبه لايه الصفات الثانيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين استفدتم الحمد لله طب طيب انا عاوز حد يكون نسجل استفدت الأسئلة حاجه ولا نقفل لا الاول انا حد انا عاوز لا ما نسجل مش هكتب حد يكون استفاد حاجه يقول حد